مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كلمتكم في المره اللي فاتت عن القوه التي تعطى للانسان المؤمن تنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم عايز اكمل بقيه الايه وتكونون لي شهودا يعني هكلمكم هذه الليله ان شاء الله على الايه التي تقول وتكونون لي شهودا الانسان المسيحي الروحي لا يكتفي فقط بان يعرف الله انما يكون شاهدا لهذا الاله ويعرف الناس به من الامثله اللطيفه التي حدثت في هذا الامر المراه السامريه لما عرفت المسيح لم تستطع ان تصبر وذهبت وكلمت كل أهل البلد قال لهم تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعل من ضمن الأمثلة الأخرى مسألة في لبس وناثانائيل بيقول إيه في لبس وجد ناثانائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة في لبس لما عرف المسيح راح قابل نسانائيل وقال له تعال لقينا يسوع الناصرة وهكذا كان الواحد له تأثير على غيره يعني انت جايز ما تبقاش زي الناس الكبار في الكنيسة اللي أخدوا خمس وزنات ولا حتى اللي أخدوا وزنتين وما عندكش غير وزنه واحده لكن مفروض انك تتاجر بهذه الوزنه وتربح ولازم كل واحد يسال نفسه ما مدى شهادتي للمسيح ايه شهادتي لربنا مين اللي وصلتهم لربنا لان ربنا هيسالك في اليوم الاخير ويقول لك ايه اللي انت عملته ايه اللي انت ربحته بالوزنه بتاعتك فطبعا في نواحي كثيرة في هذه الشهادة أول حاجة إنك تشهد للرب بحياتك الخاصة وبروحك وبمعاملاتك بحيث إن الناس يرون أعمالك الحسنة ويمجدون أباك الذي في السماوات فيبقى أنت شهدت لربنا بحياتك كل واحد يبص يقول حقا أولاد الله ظاهرون صحيح ان الناس بتوع الكنيسه دول ناس بتوع ربنا باين في حياتهم باين في تصرفاتهم باين في معاملاتهم باين في الفاظهم لغتك تظهرك فيبقى انت بتشهد لربنا بحياتك وده ابسط الانواع اذا لكي تكون لك شهاده حسنه مثمره ينبغي ان تكون لك حياه ثابته في الله لكن لو اردت ان تشهد لله بكلامك فقط وحياتك خاطئه حياتك هتقف ضد كلامك وتفقده تاثيره ده اول نوع تاني نوع تشهد لربنا في بيتك وعائلتك ان كنت انت ما تقدرش ان تكون لك شهاده مسيحيه في بيتك يبقى ايه تاثيرك على الغرب اهل بيتك مفروض قاعدين معاك باستمرار ان ما قلت لهمش عن ربنا النهارده تقول بكره تقول بعده يقبلون منك الكلام لان بينك وبينهم محبه وعلاقه طيبه فلازم تكون لك شهاده في بيتك على الأقل ليك شهادة مع أولادك الصغار اللي بيسألوك في كل حاجة ويقول لك إيه دي وإيه دي وإيه دي وبيسألوك في كل أمر فما الذي أعطيته له وإيه العبارة اللي بتقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب أو الآية اللي بتقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب كل انسان مننا مطالب بأن تكون له شهادة حسنة في بيته علشان كده الإنسان الذي لم يستطع أن يدبر أهل بيته حسنا لا يصلح أن يكون كاهنا على الإطلاق لأن دي من ضمن الشروط الأصلية إن لازم يقدر يدبر أهل بيته فإذا كان ما قدرش يأثر على أهل بيته يأثر على الغرب إزاي ويقول يكون له أولاد الطاعة والخضوع إذا ما كانش يقدر يكون مطاع عند أولاده إزاي هيطيعوا الشعب يبقى حكاية البيت دي مسألة هامة جدا لابد أن تكون لك شهادة في بيتك الأم بتبقى إشبينة لابنها وقت العماد فكيف تنقل إليه الشهادة باسم المسيح وتعلمه كلام ربنا وهي مطالبة رسميا من الكنيسة بكده إن ما عملتش تبقى غلطانة الأب اللي زي ما قلت لكم في سفر التثنية إصحاح ستة آية ستة بيقول ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك كل أب يسأل نفسه لما ربنا يطالبه بعبارة قصها على أولادك عمل إيه؟ تكلم بها حين تجلس في بيتك عمل إيه؟ ما مدى الشهادة للمسيح في بيته؟ بالعكس الأب اللي بيتنرفز وبيشتم وبيزعق وبيتخانق ده أعطى شهادة سيئة وقدوة ممكن أن تعثر الآخرين وربنا بيقول من أعثر أحد هؤلاء الصغار خير ليه أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويلقى في البحر عشان يتقل وينزل بسرعة وما يبقاش فيه وسيلة لإنقاذه إيه اللي أنت عملته في الشهادة لاسم المسيح بعد كده تأتي الشهادة لاسم المسيح وسط أصدقائك وأحبائك ومعارفك وزملائك في العمل الشهاده للروح الطيبه للفضيله لعفه اللسان وعفه اليد وحسن التعامل مع الاخرين والمحبه التي تعطي والتي تبذل والتي تضحي والتي تنقذ الاخرين دي الشهاده بحيث اي واحد يشوفك يقول فعلا ده انسان بتاع ربنا على طول كده يقول ده انسان بتاع ربنا كما تشهد انت لله الناس يشهدون لك ويمجدون اباك الذي في السماوات انا عايز اعرف ايه عمل كل واحد فيكم من جهه الشهاده للرب يا ريت تحطوا قصادكم الايه دي في اعترافاتكم الخاصه وتكونون لي شهودا وتشوفوا نفذتوها ولا ما نفذتوهاش هو بس انك انت تمشي صح لا لا يكفي في الحياة المسيحية لا يكفي لازم تمشي صح وتعلم غيرك الصح في روح طيبة مش يعني تقيم من نفسك أستاذ ومعلم وتشخط في ده وتنتهر في ده لأ بالروح الطيبة اللي تخلي الناس يحبوك ويحبوا ربنا من أجلك أو بواسطتك بعد كده الخدمة في الكنيسة الشهادة للرب في الكنيسة ودي بالنسبة للخدام ولكن ليس الجميع خداما على الأقل في الكنيسة تكون قدوة طيبة واللي تقدر تعمله تعمله او اللي تكلف بيه وقطعا لو كنت انت انسان روحي وطيب وموضع الثقه والمحبه لابد الكنيسه هتستخدمك تقول لي ما حدش استخدمني اقول لك جايز ما شافوش منك خير ما شافوش منك خير يخلوهم يستخدموك طب بلاش ممكن تشهد لربنا في المناسبات واحد مريض تزوره وانت قاعد معاه كلمتين طيبين كده من كلام ربنا تقولهم وثق ان المريض بيكون مستعد للسماع وعنده استجابه قلب لانه بيطلب مراحم ربنا اي كلمه طيبه اي كلمه طيبه كلمه روحيه كويسه ممكن تقول له ايه رايك المناوله دي بتعمل اعاجيب يا ريت انت تتناول والمناوله دي تكون سبب في شفائك وطبعا علشان يتناول لازم يتوب قبليها فتبقى جاي في السكه لكن ما تقولوش لازم تتوب والمرض اللي جالك ده غضب من رب اوعى تقول له كده تخسره اكسب الناس بالكلمه الطيبه بالكلمه الطيبه تقول له هو ما فاتش عليك حد من اباء الكهنه اجيب لك حد يقعد معاك ويصلي لك صلاه حلوه وتكون سبب في ان القسيس اللي يجي له يكون موضب الحكايه معاه المهم يكون شهاده بالنسبه لل- لل- للمرضى شهاده كويسه بالنسبه لل للي عندهم حاله وفاه وحزانه وعايزين كلمه طيبه يسمعوها منك بالنسبه للي عندهم مشاكل وعايزين تدخل ربنا في حياتهم عايزين كلمه طيبه منك في هذه المناسبات وغيرها ممكن اي واحد في الكنيسه يتكلم كلمه طيبه هو ضروري خدمه يعني عندك اجتماع وعظ او اجتماع شباب او شابات او مدارس احد ممكن الخدمه في المناسبات اللي زي دي ممكن الخدمه في حل المشاكل بين الناس للذين يستطيعون ويعمل عمل خير واثناء عمل الخير ده يجيب كلام ربنا في السكه وايه من هنا وايه من هنا وكلمه من سير القديسين وكلمه من اقوال الاباء يشتغل شغل لكن احنا قاعدين كده وبس بلا عمل شوفوا المسيح بيقول ايه بيقول كل غصن فيا لا يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار والثمر اللي انت تصنعه ثمر خاص بيك وثمر خاص بغيرك ويقول الذي يصنع ثمرا انقيه لياتي بثمر اكثر يعني طول ما انت تمشي وتعمل عمل ربنا ربنا يديك امكانيات اكتر وظروف اكتر فايه اللي انت عملته تقول لي لا اعرف ان اتكلم لاني ولد زي ما قال ارميا اقول لك زي ما ربنا قال لارميا قال له لا تقل اني ولد لاني الى كل من ارسلك تذهب تقول انا اغلى في الفم واللسان ولست صاحب كلام زي ما قال موسى ربنا قال له اوعى تقول كده انا اعطيك فم لازم تعمل عمل يا ريت كل واحد يحاسب نفسه على دي ايه اللي انا عملته جبت كم واحد لربنا جبت كم واحد لربنا طبعا مسيرك تطلع للسماء بعد عمر طويل ان شاء الله وبعدين تبص تلاقي واحد زي يونان النبي داخل ووراه 120 ألف واحد من أهل نينوى بيقول له ربنا أنا جبت لك دول كلهم 12 عشر 12 ربوة من الناس الربوة 10000 يعني 120 ألف تلاقي موسى داخل وراه 400000 500000 زي ما تطلع بقى الحكاية زادت تلاقي واحد زي الأنبا أنطونيوس داخل وراه بقى عشرات الآلاف من الرهبان وأنت داخل وراك مين؟ يقول لي أنا داخل وقدامي مراتي مفيش حد ورايا هل ساعدتها إنها تمشي في حياة ربنا وتمشي قدامك؟ ما هو واحد زي لوط واسمه من من رجال الله ال- الأبرار ما قدرش يدخل مراته وفقدها في السكة أما أنا وبيتي فنعبد الرب سجان في لبي لما آمن بالرب يسوع خلص هو وأهل بيته جر أهل بيته كلهم اتعمدوا معاه وكذلك ليديا بائعة الأرجوان كلها وأهل بيتها وناس كتير دخلوا أهل بيتهم كلهم معاهم فانت هتخش ومعاك مين فرداني كده فرداني مفيش حد معاك ابدا ازاي الكلام ده لابد ان الواحد يخش ومعاه حد يجيب حد معاه الناس اللي كسبهم انا اخدت الوزنه اللي انت اعطيتهاني وتاجرت بيها وربحت في ناس اكتر من كده كل انسان يقابله يكون له رساله معاه يقول هذا الانسان الذي القاه الله في طريقي عملت معاه عمل في السكه يعجبني واحد من اصحاب المناسبات اللي زي دي اسمه فيلبس وهو ماشي في السكه لقى خصي حبشي بيقرا في سفر اشعياء قال له تعالى وقعد يكلمه وما انتهتش القعده غير ان هو خد الخص ده وغطسه وعمده ومضى في طريقه فرحا كم واحد انت قابلته في السكه زي ما فيلبس قابل الرجل الخاص الحبشي ما كتير ايه اللي عملته من اجلكم ربنا هيجي لك في اليوم الاخير يقول لك انا رميت في سكتك فلان عملت معاه ايه تقول له ايه يقول لك اديتك الجيران فلان وفلان عملت معاهم ايه زميلك اللي في العمل وكان يحبك جدا ومستعد يسمع اي كلمه من فمك قلت له ايه انا رميت في طريقك ابرار تقتدي بيهم ورميت في طريقك اشخاص خطاه ممكن تتوبهم عملت ايه ما مدى شهادتك للرب في ناس يشهدون لله بألسنتهم وناس يشهدون بطريق غير مباشر يعني ايه بطريق غير مباشر يعني يقول له واحد خد الكتاب ده كتاب حلو جدا انا قريت منه واستفدت بيه يا ريت تقراه ولما هو يستفيد منه يبقى انت جبته لربنا بطريق غير مباشر يقول له خد الكاسيت ده واسمعوا انا استفدت منه يجيب مثلا شريط فيديو يجيب فيلم وتتعمل حفله للناس ويشوفوا ما هو في ناس بيفيدوا الاخرين عن طريق امثال هذه الوسائل من وسائل الايضاح يعني جايز اب كاهن يكون ما عندوش موهبه الوعظ لكن عنده موهبه انه يجيب فيلم يجيب فيديو يجيب كتب في المكتبة يجيب نشرات روحية يجيب أي مجلات ويدي الأولاد ويستفيدوا ويبقى شهد للمسيح عن هذا الطريق غير المباشر وانت لا طريق مباشر ولا طريق غير مباشر عارفين شهود يهوه عندهم عجب في في الشهاده عشان كده يقول شهود يهوى بس ما بياخدوش الآية بتاعت وتكونون لي شهودا وإلا يبقوا مسيحيين بياخد الآية اللي موجودة في أشعية 42 أنتم شهودي يقول يهوى أو يقول الرب فهم شهود ليهوى تلاقيهم في منتهى العجب أنا فاكر وإحنا مرة راكبين في الطيارة أحد الآباء جت ما كانوا في الطيارة جنب واحدة ست عجوزة من شهود يهوى يا دوبكم قاعدين طلعت له بعض النشرات والكتب بتاعت شهود يهواه عشان يستفيد في الطيارة ما هو ناس ما عايزين أي واحد يقابلوه لازم يكلموه إن قابلوه في الطيارة يكلموه قابلوه في الأتوبيس يكلموه قابلوه في السكة في الشارع في محل تجاري أهو يقول زي الناس اللي يقابلوك في السكة يقولوا لك خلصت يا أخ بس انت ما تمشيش بالطريقه دي يعني في مناسبات كتير اللي بيحصل ان احنا بعض اوقات تكون القعده بتاعتنا قعده غير روحيه فما فيش مجال نتكلم عن المسيح لكن لو واحد قعدته روحيه يقدر اثناء جلوسه مع الناس او اثناء لقائه مع الناس كلمه طيبه ويقولها في السكه مش كمعلم كواحد بيحكي حكايه كحاجه جت في السكه لكن بيشهد لربنا بيشهد لربنا يحتاج منك الى اسلوب بسيط وهادي وطبيعي يعني لا تصطنع الامور اصطناعا انما خليها تيجي في السكه كده والانسان الحكيم العاقل يقول كلمه ربنا في السكه بطريقه طبيعيه بطريقه طبيعيه وتكون شهاده طيبه لاسم ربنا سؤال اساله لك وتجاوب عليه في سرك وان حبيت تجاوب عليه امام اب اعترافك ما فيش مانع طول اليوم اللي بيمر عليك في يوم في ال 24 ساعه كم مره ايه تيجي على لسانك وتقولها قصاد الناس في بيتك مع اولادك ولا كلمه ربنا دي ليست على فمك اطلاقا اسال نفسك الكتاب المقدس ده ملهوش استعمال في حياتك الاجتماعية مع الناس جايز ليه استعمال في حياتك الخاصة في مخدعك المغلق عليك لكن هل له استعمال في حياتك الاجتماعية مع الناس في قعدتك مع الناس دي عايزة تكون حافظ شوية آيات في مناسبة لمناسبات متنوعة ومتعددة ووقت اللزوم تخرج من كنزك جددا وعتقاء زي ما قال كده يشبه ملكوت السماوات راجل كاتب متعلم بيخرج من كنزه جددا وايه؟ وعتقاء تبص تلاقي الآية طلعت لبست في الموقف اللي انت فيه لبست لبس كده يعني متفصله انت عايزه بقى رصيد تكون انت حافظه رصيد تكون حافظه بحيث تستخدم ولا الكتاب المقدس ملهوش وجود في حكاياتك ممكن تحكي في كل حاجه وتكون متكلم لطيف والناس ينبسطوا منك لكن ما فيش ولا آية سمعوها منك ما فيش ولا كلمة من كلام الآباء سمعوه منك ما فيش قصة حتى من قصص القديسين سمعوه منك ما فيش نصيحة طيبة قريتها واديتها لهم ما فيش كلمة منفعة خرجت من عندك ما فيش كلمة منفعة هل كل واحد يقابلك يخرج كده ملط أسف يخرج كده من غير أي فايدة ما فيش حاجة لبسها كده من روحياتك ما فيش بعكس ناس تانيين يقول لك فلان أنا قعدت معاه شوف اثناء كلامه قال كذا وكلمه كذا دي دخلت جوه الودان وجوه العقل وجوه القلب وجوه المشاعر وجوه الذاكره وطلعت من اللسان ومرت على ناس تانيين ليه كلمه منفعه استفاد منها هل كلامك مع الناس فيه العمق اللي بيستفيدوا منه ولا مفهوش فيه الروحانيه اللي بيستفيدوا منها ولا مفهوش شخص تخش مع الناس وتخرج من الناس من غير ما أي فايدة تعطيها للناس ولو بطريقة عابرة كده ولو بطريقة عابرة مش مقصودة ومش بأسلوب تعليم في السكة ما في إنسان كلامه مملح بملح ليه فايدته لابد كل كلمة كده ليها نفع كلمة عابرة في السكة ولطيفة تأكد في ناس يحبوا يسمعوا ومشتاقين ومش لاقيين حد يكلمهم عن ربنا مش لاقيين حد يكلمهم عن ربنا ولما يسمعوا الكلمة يكون عندهم استجابة يعني الريسبونس بتاعهم يكون شديد مستعدين يقول لك يا عم أنا عشت مع فلان كان خادم في الكنيسة وخادم من الخدام الكبار وزميلته في العمل خمس ست سنين ما فيش يوم من الأيام قال لي كلمة عن ربنا صحيح كان امين في عمله وماشي مظبوط لكن ما فيش مره من المرات قال لي كلمه من كلام ربنا ما فيش مره من المرات سمعت منه كلمه منفعه ما فيش مره من المرات سمعت منه نصيحه روحيه كده خالص بلا ثمر بلا ثمر زي شجرة التين التي لا تصنع ثمرة ولها أوراق خضراء ومنظر من بره لا يا حبيبي ربنا هيسألك الناس اللي قابلتهم ايه الكلام اللي قلته لهم انا رميت في سكتك فلان وفلان مفيش مرة اتكلموا عني ده ساعات بنت تكون مخطوبة وفرحانة بخطيبها خالص كل ما تقابل حد تحكي له حتى بدون مناسبة وقال وعاد وقال وعاد واداني وما ادانيش طب المسيح ده ما يعني ما يطلعش في مرتبة خطيبك ده ما فيش يوم تقولي قال ولا عاد ومهووسة بيه في عذراء النشيد برضه عندها هذا الأمر تقول إنني مريضة الحب مريضة بالحب درجة حرارة روحها مرتفعة في إنسان زي ما بنقول درجة حرارته الجسدية مرتفعة بيبقى مريض جسديا وفي إنسان درجة حرارته الروحية مرتفعة بيبقى مريض حب مفيش كلمة ده المسيح بيقول اذهب وحدث بكم صنع الرب بك وانت ربنا ما عملش معاك حاجة أبدا ايه الحكاية دي لماذا ربنا لا يكون موجودا في على ألسنتنا ولا موجود في حياتنا الاجتماعية ولا موجود في أحاديثنا مع الناس شوفوا الكتاب بيقول إيه بيقول من رد خاطئا عن طريق ضلاله ينقذ نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا هل انت في يوم من الايام رديت خاطئ عن طريق ضلاله ولا كل ما تشوف خاطئ تقعد تنتقد فيه وتمسك في سيرته وتشنع وتشهر ولا تنقذ احدا ولا تخلص نفسا بل تضيع علاقاتك مع الناس ومحبتك مع الناس في اشخاص يقودون الغير الى التوبه واشخاص يقودون الابرار الى مزيد من البر والى نمو في الروح فانت اللي ضايعين انقذتهم ولا الكويسين نمتهم وكبرتهم ولا لا دي ولا دي ما عملك في الشهاده للرب بولس بيقول لتلميذه تيموساوس وما سمعته مني بشهود كثيرين اودعه اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا الاخرين ايضا فانت عملت ايه تاكد الكلمه الطيبه الحلوه اللي تقولها للناس من حلاوتها هيقولوها لكل واحد بس انت تنتقل كلمه حلوه لو كنت شاطر بدليل ان لو انسان سمع منك نكته حلوه اثرت فيه كل ما هيقابل واحد هيحكيها له ليه لانه انبسط منها اشبعته نفسيا فاصبح يحاول يقولها لكل واحد كذلك لو قلت كلمه روحيه اشبعته روحيا هيقولها لكل واحد وهيتغنى بيها ويوصلها لانها كلمه كلمه منفعه حاول انك انت تشهد للرب المسيح قال هلم ورائي فاجعلكما صياد الناس كام واحد استطعت ان تصيدوا للمسيح كام واحد ولا ما تفهمش في الصيد ولا غيرك اللي بيصطادك ولا ايه حكايتك كل غصن لا يصنع ثمرا يقطع وتلقى في ويلقى في النار والذي يصنع ثمرا ننقيه لياتي بثمر اكثر عارف لما انت تكون بتشهد لربنا ولطريق ربنا انت نفسك هتنمو في الروح هتنمو في معرفه كلام الله اللي هتقوله للناس وهتنمو في الشركه مع الروح القدس لما الروح القدس يتكلم على فمك لان قال لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم اللي يتكلم فيكم وهتنمو في عمل الصلاح من اجل الناس وهتجد نفسك فيما تشهد لربنا انت نفسك ارتقيت روحيا انت نفسك ارتقيت روحيا سيدخل في حياتك عنصر الحب من جهه الناس تحب الله وتحب الملكوت وتحب الناس وتحب توصل الناس لربنا فالمحبة تدخل في حياتك ولما تصنع ثمرا مع الناس هتفرح بهذا الثمر فيدخل الفرح في حياتك وتبقى عايش مبسوط وأيضا الخبرة الروحية في توصيل الناس لربنا هتدخل في حياتك فتصبح رجل صلاة ورجل معرفة وكتاب ورجل خبرة روحية وصاحب فرح ومحبة هتلاقي حياتك نفسها نمت ما تفتكرش انك انت بتعطي فقط تعطي وتأخذ الأجوار طبعا أكاليل في السماء تأخذها لأن ليك رصيد عند ربنا تاخد أكاليل أكاليل جهاد وأكاليل بر وكل الخدمة دي الأجوار إنك أنت لما بتخدم هتاخد شرف شركة الروح القدس إنك تشترك مع ربنا وتعمل مع الله زي ما بولس قال عن نفسه وقال عن أبولس نحن عاملان مع الله ده شرف كبير ليك إنك تعمل مع ربنا وأيضا تعبر عن محبتك لإخوتك شوف بولس الرسول بيقول إيه وددت وددت لو أكون أنا نفسي مرفوضا من أجل المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد تصوروا محبته للناس يقول لك وددت لو أكون أنا نفسي مرفوض من المسيح في رمية تسعة ثلاثة وددت لو أكون أنا نفسي مرفوض من المسيح من أجل إخوتي وموسى النبي يقول لربنا لما أراد أن يهلك الشعب يقول له إما تغفر لهذا الشعب أو تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت تصوروا الجبروت في الحب انت ايه مدى محبتك لخلاص الناس ايه مدى محبتك لخلاص الناس ايه مدى عملك من اجل خلاصهم ان لم تستطع في دائره واسعه كما يفعل الاسقف او القسيس على الاقل في دائره ضيقه بتخدم فيها على الاقل في بيتك على الاقل في ابنك اللي بيمتص الحياه منك والمعرفه منك تعرفوا طريق ربنا لكن تقف قصاد ربنا كده بلا ثمر شجرة جرداء بلا ثمر لا تعطي الناس رائحة من زهر ولا طعم من ثمر ولا ظل حتى من أوراقه وأغصانه مفيش حاجة خالص أمال اللي عايش ليه؟ لماذا تعيش إن كنت لست صاحب ثمر؟ عايش تعمل ايه تنتقد في الناس ده انت لما تخدم وتوصل الناس لربنا هتلاقي قوة قوة جاءت إليك من الروح القدس عشان تباشر العمل ده عشان كده المسيح قال إيه ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهود لما ربنا يلاقيك ماشي في سكته وبتوصل ناس إليه يديك القوة اللي بتشتغل بيها فتبقى أنت استفدت اوعى تفتكر انك انت هتكون بتعطي فقط لا ابدا بل ربنا يعطيك نقاوة في القلب لكي تكون أمثولة طيبة لأنه بيقول أنقيه ليأتي بثمر أكثر في يوحنا 15 يا ريت يكون ليك الشهادة لربنا اللي توصل بيها الناس لربنا وتقول انا لا استطيع ان اسكت واشوف ناس هالكين وضايعين وانا ما عملتش حاجه نكتفي بكده اتفضل صاحبي